بالقرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا في سورة المائدة آه، الوجه رقم 121 من الآية 78 إلى الآية 83 نفتح المصاحف وعودناكم على سؤال في الحلقة السؤال بيقول ينقسم المد اللازم طب ما صلتش على النبي ليه؟ ما احنا اتفقنا قبل ما نقول السؤال بتصلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ينقسم المد اللازم إلى قسمين لازم مثقل ومخفف ولازم مثقل ومخفف سهل صح؟ عايزين بقى نعرف النوعين دول إن شاء الله آه، من خلال آه، الإجابة على آه، إرسال رسالة على الرسائل القصيرة آه، حاجة تانية قبل ما نتعرف على ضيوفنا في الاستوديو ومعنا ضيفين عزاز علينا آه، بنطمنكم على شيخنا فضيلة الشيخ محمود حسان بفضل الله تعالى هو يعني بعافية يحتاج إلى دعائكم آه، لكن بفضل الله تعالى أجرى ال- ال- العملية هي إن شاء الله ليست بكبيرة آه، بسيطة إن شاء الله وهو في المنزل دلوقتي وبإذن الله تعالى يعود سالما غانما إلى قناة الرحمة دعاكم ليه بعاجل الشفاء إن شاء الله آه، معنا آه، ضيفنا الأول هو الشيخ محمد النجار وطبعا يعني هو معروف لمشاهدي قناة الرحمة اهلا وسهلا اهلا بيك شيخ محمد السلام عليكم.
ربنا يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله الله يكرمك ضيفنا الثاني هو الشيخ منصور الكيلاني اهلا بيك شيخ منصور الله يحفظك.
ربنا يحفظك ان شاء الله نبدا على طول ان شاء الله شيخ محمد هيقرا الايات هيقرا ايه ويقف ونعلق عليها باذن الله تعالى من خلال الكلام على الاخطاء اللي ممكن يقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بارك الله فيك يا شيخ محمد نقول بقى على بعض الأخطاء اللي بنسمعها خارج الاستوديو إن شاء الله آه، من بني إسرائيل كده عملنا إيه يا شيخ محمد هزينا السين إسرائيل وده خطأ أو إن أنا أزود في زمن السين أقول إيه إسراء يا عم أنت رايح فين ده السين أصلا ما فيهاش الزمن ده كله إسرائيل الخطأ التاني اللي بنسمعه داوود هتبصوا كده في كلمة داوود في المصحف هتلاقوا إن في واو صغيرة بعد الواو المرسومة برسمها الطبيعي في المصحف الواو الصغيرة دي معناها ان في تمكين هنا يعني في عندي هنا ايه آه واو متحركة وواو مدية ده بيسمى تمكين ليه تمكين لان سهل قوي ان انا اوقع واو منهم اقول داود على لسان داود على لسان داود تمام يستحيي يستحيي اه ده الفرق بين اللي بيمكن واللي ما يمكنش طب اللي ما يمكنش عمل ايه اسقط حرف من القرآن نعم.
لكن احنا لابد من ظهور كل حروف القرآن صح؟ والحرف طالما مرسوم اللي هو الصغيرة أو الألف الخنجرية الصغيرة أو الياء رأس الحاء المقلوبة ديت طالما مرسومة تنطق إن شاء الله في آه، الوصل في بعض الأحيان آه، احنا على فكرة آه، إخواننا ما قلنا الأوجه الوجه قلنا إن عندنا بن- بنقول على أرقام الآيات لأن الوجه يختلف من مصحف لمصحف احنا قلنا على مصحف المدينة وأنا المصحف اللي معايا بيبدأ من الآية 78 الآية 78 في مصاحف تانية بتبدأ من الآية 77 بس احنا آية 77 قرأناها بفضل الله تعالى في الايه في اللقاء الماضي فيا ريت تتابعوا معانا ان شاء الله خلاص آه ايه تاني من الاخطاء ذلك بما عصوا وكانوا ايه عصوا وكانوا هي عصوا وكانوا لازم اريح شويه على الواو الايه مم.
الساكنه اول مشدد لان الواو هنا ايه واتغمت في الواو المتحركه آه.
بقت ايه عصوا وكانوا ما قلتش عصوا عصوا صو ايه ما تنفع عصوا وكانوا كما قرأها الشيخ محمد النجار فليكمل بإذن الله
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون بارك الله فيك يا شيخ محمد احنا اتفقنا ناخد ايه ايه بقى آآ آآ الخطا اللي موجود في الايه ديت وبيقع فيه بعض اخواننا احنا كان حلقه اليوم من احكام التجويد كانت على كلام الاخفاء الحقيقي نعم.
وهنا في موضع الاخفاء الحقيقي كانوا لا يتناهون عن منكر ما تنفع كده عملت ايه ادغام من دي كاف مغنى هي منكر فعلوه وبرضو آه، آه، الاخفاء عند الفاء اسمعوا كده منكر انا لو قربت من تمكين مخرج الفاء ايه اللي هيحصل هفخم غنى منكر مش بنسمع كده يقول لك لازم تقرب من المخرج لا نرجع المخرج منكر فعلوه ده خطأ طبعا ايه منتشر لبئس الهمزه ساك- ساكنه والهمزه الساكنه بيبقى فيه ثقل شويه في النطق اقول لبئس لبئس ما كانوا لبئس ما كانوا لبئس ما كانوا في فرق اه يبقى لابد من تسكين الايه اسكان الهمزه اكمل شيخ محمد ان شاء الله
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بارك الله فيك تابعوا معايا بقى ال- الاخطاء اللي برضو بنسمعها كتير من بعض اخواننا اللي بيقراوا القران آه، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اللي بيعملوا كده ما اعرفش ليه مش اسمع دي والله أيوة.
اسمعها ولا يا شيخ محمد يقول لك ايه كفروا مين قال كده كفروا زي ما قال الشيخ محمد وزي ما بقولها اي انسان طبيعي طب اعمل ايه ولا اقول برضو كفروا يا لا اقول كفروا ولا اقول كفروا وابالغ في الترقيق لا مم.
كفى مش انا بقول كفى كفاك ولا بقول كفاك ما تنفع كفى وراء عندي مفخمه كفروا وده الايه الاسهل واحنا ات- اتفقنا ان القران سهل آه، الخطا الثاني ان ساقطا ساقطا ليه ساقطا عشان الطاء اللي جايه بعد كده ساخطا لان الخاء عندي هنا مكسوره فهي ضعيفه جدا مم.
ساخي ما قلتش ساخي في ادنى المراتب احسنت نعم.
ولا اجيب السين صاد اقول سخطوا سخطوا ليه تمام سخطوا واخلص الايه السين والخاء الخاء الضعيفه من الطاء المفخمه تفخيم عالي آه وفي العذاب هم خالدون بالله عليك تنفع يا شيخ محمد تنفع يا شيخ منصور خالي هي خالي مم.
خالدون خالدون والله لو قرأنا القرآن دون تكلف نعم.
لقرأناه قراءة صحيحة والله أنا أقسم بالله الأص... يعني أنا لا لا يعني ما تخيلت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يقرأ معهم القرآن ويصح لهم حروف القرآن ما ما وصل لنا هذا الخبر ما وصلناش هذا الخبر خالص ان كان في حد منهم بيبدل حرف مكان حرف ولا بيفخم حرف مرقق ولا بيرقق حرف مفخم ليه لانهم كانوا بيقراوا بالفطره السليمه احنا تخلينا عن الفطره السليمه وبدانا نقرا القران بتكلف زائد يكمل الشيخ محمد ان شاء الله
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون بارك الله فيك ناخد بالنا من بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران ولو كانوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والنبي ايه ده اه الياء مشدده اه انا معاكم والله حد هيقول لي دلوقتي ما الياء مشدده وربما حد بيقول كده لما عايز عايزها تتقال ازاي يا شيخ بصوا كده والنبي مش نبي تحس ان اللي بيقرا بيرتعش مم.
نبي ايه ايه يا عم ما ينفع الكلام ده اق- ادخل على الياء المشدده اصل الياء دي حرف ضعيف ما بيحتاجش قوه في عند النطق به فمحتاج ان انا إيه؟ اخش عليه بلطف النبي بس كده طيب ينفع ابدا ب- بعدها على طول اقف هنا او انقطع النفس بعديها ابدا من وما انزل اليه لا ينفع لأن ما هنا إيه اسم موصول معنى الذي يبقى أنا إيه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والذي أنزل إليه هي بمعنى الذي طب لو بدأت بيها هقول وما أنزل إليه يا نهار أبيض ده أنا نفيت الإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا ايه من السماء نعم، نعم.
دي دي مشكلة ينفعش دي طب ما اللي بعديها ينفع ابدا بيها ما اتخذوهم اه ينفع ابدا بيها تمام لانها بالفعل ايه هي نفيه نعم نحن فيه ما اتخذوهم خلاص طيب الخطأ الثاني ما اتخذوهم ما اتخذوهم ما الطا هي طا ولا تا تا ما التا الخاء عندي مفخمة تفخيم عالي هنا اه ما انا معاكم والذال مرققة معاكم والخاء وقعت بين مرققين لابد من بيان كل ايه مرقق على حدا وبين المفخم اه اقولها ازاي بقى هيئة الشفتين ما اتخذوهم ما اتخذوهم اه وده الاسهل ما اتخذوهم والله سهلة لكن انا اشوف بقى ما اجي اتكلف ما اتخذوهم احس ان انا يعني بقى حتى يعني شكلها مش كويس صح مم.
او اقول ما اتخذوهم ما اتخلق ما اتخذوا يبقى افصل بين المفخم والمرقق بهيئة ايه الشفتين ولكن كثيرا منهم كثيرا كده هتزعلوا الشيخ محمد مننا بقى هيقول احنا بندخل رواية حفص في رواية ورش الشيخ محمد حسن ربنا يبارك فيه وينفع به ان شاء الله نعم.
آه، لان انا لو قلت ايه كثيرا كده دخلت في ورش لكن لازم افخم الراء عشان افصل بين روايتين كثيرا كثيرا منهم اه كده يبقى صح فاسكون ما تنفع ايه فاسكون دي القاف المضمومه هي قاف لا تبدل بكاف الاسهل ان انا اقول فاسكون لكن الصح ان انا اقول فاسقوا قو وصف الواو من الغنه ما اقولش فاسقون طب والله صوتها مش حلو مم.
صح؟
أيوه لأنها كمان لسببين اثنين أولا لأنها غنى في غير محلها ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها تخيل النبي عمله كده فاسقون ما تنفع فاسقون وصف الإيه وصف الواو المادية يكمل الشيخ محمد مشكورا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم وأنهم لا يستكبرون بارك الله فيك يا شيخ محمد نعلق بقى بسرعة عشان نبتدي نستقبل اتصالات حضراتكم اخوانا في كنترول بيقولوا لي في اتصالات دلوقتي آه لا تجدن ما تنفعش لا تجي هي لا تجي تجي تجي الجيم كده جي جا جو أجا أجي أجو أج دول السبع حالات الجيم ما في جيم غير دول ما بقولش أج أجي أجو أجي ما ينفع الكلام ده كله لازم الجيم ليها ضابط وهو وجود صفة الشدة والجهر انقطاع الصوت والنفس مهم جدا عندنا بعد كده الخطأ أقربهم ما قلتش أقربهم أقربهم ما ينفع الكلام ده كله كل ده خطأ اللي أنا قلته ده خطأ أق دي مبالغة في القلقلة أق فتحت هي أصلا إيه أقربهم والله والله القرآن جميل صح يا شيخ محمد نعم.
والواحد يستمتع كده وهو بيقرأه بشكل سهل من غير ما يبذل أي مجهود عندنا خطأ تاني قالوا إنا نصارى نا نا نعم قالوا إنا نصارى وخلصها ما قولش نسارى ما تنفع النون نون والصاد صاد إيه الخطأ التاني في الآية بأن منهم كسيسين ما تنفع هي قسيسين هتقول لي القاف مكسورة في أدنى المراتب لكن ما بدلاش بكاف نعم أنت بتقول المستكيم المتكين ما تنفع قسيسين المستقيم المتقين هي كلها زي بعضها قافات واحدة مكسورة يبقى لابد من إيه من بيان القاف المكسورة ناخد آخر آية إن شاء الله مع الشيخ محمد النجار وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بارك الله فيك يا شيخ محمد هعلق على بس تعليقين أو ثلاثة كده على الآية ديت آه، من الأخطاء اللي بسمعها ترى إيه ترى دي ترى ولا ترى ترى يبقى ترقيق التاء مع الراء وبرضه جالي حرف مرقق تاني وبعديه راء في عرفوا ما اقولش عرفوا اه ما تنفعش عرفوا ولا عرفوا عرفوا صح آه، خطأ الت- التالت والمشهور جدا جدا اللي هو الوقوف على القاف المشددة في كلمة في كلمة الحق أقول من الحق ده الصح كتير بقى الناس يقول ايه من الحق تنفع قاء دي في القرآن لا.
لا تنفع أو يهمس فيها من الحق برضو ما تنفع لازم بين القلقلة في أعلى مراتب القلقلة وأعلاها هو ده الحق بس ما زيدش عن كده ده أعلاها فبالك بقى أدناها إحنا في أدناها بنخليها أعلى من أعلاها وطبعا ده لا يصح ناخد أول اتصال معانا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدنا في نعم والله يا حاجة عائشة من يحفظكم أقرأ إن شاء الله اتفضلي إن شاء الله من أول وجه إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون بارك الله فيك يا حاجة عائشة ربنا يبارك في حضرتك مستوى طيب ربنا يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله معانا اتصال آه، بقالنا كتير ما سمعناش الاسم دوت حلقتين او ثلاثه او يمكن اربعه كمان بسمله عصام السلام عليكم انت بتنامي بدري الايام دي ولا ايه وانا كمان بحبك في الله انت ايه ما بتصليش بيا ليه سلام أبو كنت بنام كنت بتنامي أمم.
طب انت نايمه دلوقتي ولا صاحيه لا صحيح طيب انا يهمني انك تبقى صاحيه ماشي هتسمعينا ايه بقى
بس أنا أكلمك ها
يا رب تخش الجنة يا رب يا رب رب اللهم استجب الشيخ محمود اسلمك على الشيخ محمود وصل- يا رب وصل مع الشيخ محمد والش- والشيخ منصور الله السلام على يسلمك الشيخ محمد نجار والشيخ منصور كلال بسم الله ازيك ربنا يبارك فيك يا بسملة آه، آه، ادعي كتير للشيخ محمود يا بسملة والشيخ محمود
والشيخ محمود ندعي له إن شاء الله كتير إن شاء الله بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى ويعود إلى القناة سالما إن شاء الله معافا بإذن الله اسماعيل عصام السلام عليكم
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم- بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ما إيه- إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا أيوة آمنوا وعملوا الصالحات أيوة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله فيك يا بسملة الذي يسيب لفلسطين الذي يوضح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غير ذي شباب الأسرة وراء السطر
أنت- بسملة.
ربيع الأمر أنت شكلك يا بسملة بتنامي كده ماشي بارك الله فيك ربنا يحفظك معانا الأستاذة ندى من السعودية السلام عليكم ندى.
ورحمة الله إزاي- إزيك يا ندى يا ندى الحمد لله كويسة ولا كويسة
كويس الحمد لله رب العالمين طب هتسمعينا ايه يا ندى
تلقى شيء الغاشية مم.
طب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة نار سبه تصلى نار حامية تسقى من عسل آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا يغني من جوع يا ندى ندى انت عندك كام سنه يا ندى ها أربع سنين ونص بسم الله ما شاء الله والله انت ممتازه يا ندى ربنا يحفظك ويبارك فيكي وفي والديكي شفتوا اربع سنين ونص وبسم الله ما شاء الله الالفاظ والحروف جميله جدا جدا جدا ربنا يحفظك يا ندى ويبارك فيكي ان شاء الله انت وبسمله وايات ودعاء وكل الاطفال الجمال وهانيه وكل الاطفال الجمال اللي بيتصلوا علينا معانا الاستاذه شيماء شيماء من القاهره استاذه شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شكرا في نعم والله الحمد لله يا استاذه شيماء ممكن بس بعد اذن حضرتك اسالك على تخليصات في في كلمات مش عارفه خلاصها آه، اتفضلي آم، كلمه بس نط- ترفع الصوت شويه بعد اذنك حاضر كلمه نطروهم وافضتم آه، بقلقل دايما الضاد وهي مش مقلقل هي كلمه ايه الاولى الاولى الاولى ايه نطروهم نضطرهم مم.
طب ماشي وافضتم برضو الضاد بت- بتقلقل معايا افضتم م، وكلمه الحج الوقوف عليها الحج اه اما اقف عليها اقف عليها ازاي طب اسمعوا مني دلوقتي كده حاضر
نضطرهم نضطرهم افصل بين الضاد والطاء بس في المخرج لو مكنتش مكنت حافه اللسان مع الاضراس العليا من الداخل هقول كده نض ادي الضاد نضطا بس ما اجيبش طاقين بقى ما اقولش نطا تمام نضطرهم وعندنا افضتم افضتم لو قلت افضتم يبقى انا ادغمت الضاد في التاء ادغاما كاملا لازم ابين رخاوه الضاد وطبعا الضاد الساكنه دي صعبه جدا لان حتى العلماء قالوا ان الضاد من اصعب الحروف نطقا بل هي اصعب حرف في حروف الهجاء حتى سميت اللغه العربيه بلغه الضاد لصعوبه نطق الضاد الحج الوقوف عليها لابد زي ما وقفت على القلقله بتاعت ال- الحق بالظبط اسمها كده الحج الحق بس ما تزيدش عن كده معايا يا استاذ شماء اه مع حضرتك طيب آم، اقرا بقى اتفضلي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى كثيرا منهم يت... ترى كثيرا منهم يتولى...
يتولون يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله- انفسهم بقى خد بالك بالتشكيل نعم انفسهم
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط خد بالك ما الله- قلتش ان ان لا هي ان ان سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب
قطع الاتصال طيب تحاول تحاول الاتصال بينا تاني ان شاء الله استاذ شيماء معانا الاستاذه دعاء السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دعاء ازيك يا شيخ أسد انت عامله ايه الحمد لله انت وحشاني كتير قوي وانت كمان ها عايزين بقى نصيحه انا بنتظر رب الاتصال تسلم من ايد الرسول عليه الصلاه والسلام امين يا رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين انا بس طب ممكن بعد م-
اه
ب- بعد ما اقرا اختي هتقرا اوراق ماشي ما في مشكله ان شاء الله بس نسمع النصيحه الاول مش في نصيحه كل مره بتدينا نصيحه كده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
ط- طب انا بسلم على الشيخ محمود النجار اسلم لك على شيخ محمد النجار شيخ محمد النجار والله بيسلم العظيم رب العرش العظيم انا نفسي انا نفسي الشيخ محمود حسان لا دي عارفه آه، امين يا رب اللهم امين يا رب العالمين اللهم تقبل منها يا رب يا رب يا رب ها ه- هقول نشيد ها اولي نشيد
هلا هلا هلا هلا ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي انا الله طلع إن صبرتم كسر قلبي فأه- أنتم أهل الزماء أو هجرتم يا حبيبي فعلى الدنيا سلامي ه- غرني في المال مالي وأنا في المال مالي ويح نفسي من أمالي ضيعتني عنه ضوء ربنا يكرمك الله ربنا يكرمك يا دعاء والله ربنا يحفظك يا يعني دايما كده تحفظي آه، ما يرضي الله يا ها هتسمعينا قرآن طيب انقطع الاتصال بس جميلة دعاء اه ان شاء الله كلهم جمال بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك.
ومعانا نوران السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا نوران الحمد لله ها تقرأي معانا الورد ان شاء الله اه من ايه كان آه، اقرأي معانا من آه، ترى كثيرا منهم من الآية 80 ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا ترى، مش إحنا قلنا منهم ناخد- يا يتولون نوران، يا نوران.
الذين كفروا يا نوران اسمعيني مش هقولش ترى ترى ترى بالتاء ها ترى لا ترى لا ترى اسمعيني بس قولي كده زي ما هقول كده ترى ترى ايوه آه، تبتسم فيك.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا مم.
لبئس ما قدمت لهم أنفس أنفسهم أن سخطوا سخط لا ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بارك الله فيك يا نوران هانيا تتكلم اه دينا هانيه بقى ان شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف ازي حضرتك يا شيخه هانيه الحمد لله انت عامله ممكن ايه أقرأ من ورد النهاردة بتاعي كمان مم.
ورد النهارده بتاعك ايه
سورة الإنسان آخرها
طب تدفعي كام مش هتدفعي أفضل الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كده يعني اقرأي ماشي اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أن هؤلاء يحبون العاجلة وي- وي- ويذرون ويذرون وراءهم ويذرون يذرون
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن نحن نحن خلقناكم خلقناهم وشددنا أسرهم أسرهم لإيه؟
وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بارك الله فيك يا هانية ربنا يحفظك ويبارك فيك يا معانا طفل جميل اسمه يوسف يوسف السلام عليكم
أنا السلام عليكم أقول سلام ازيك يا يوسف الحمد لله اخبارك ايه اسمك يوسف ولا يوسف يوسف لا يوسف يوسف
انا اعرف اسمك اكتر منك يوسف معايا يوسف
يوسف ايوه كده جميل قوي يا يوسف يلا بقى سمعنا هتقرأ ايه
يوسف طب خلاص من غير ما تزقش طيب انا مصدقك يلا ح- كده طيب اتفضل ثبت كده انا جوه لا ما ينفعش كده يوسف نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ها
الله بسم الله الرحمن الرحيم ثبت كده بلادي وتب امي ان امي لو ما كسب صرنا نام زيت لب امراته عمالة على حطب في جداع حبل من مسب انت جميل يا يوسف ربنا يحفظك ويبارك فيك يوسف جميل بسم الله ما شاء الله كلهم جمال اللهم بارك يعني آه، ربنا يبارك في امل ان شاء الله في المستقبل طبعا، باذن الله طبعا.
تعالى مع الاطفال الجمال دول والله نعم آه، معانا الحاج عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي ازيك يا حضرتك أستاذ أشرف الله يحفظك حاجه عطيات الله يخليك ربنا ربنا يبارك فيك.
يكرمك يا رب الله يحفظك ان شاء الله الله يخليك.
بنعتذر بس عن عدم قبول اتصال حضرتك صباحا لان إحنا كنا الموضوع كن كان كان داخل في طور الاسئله اه فما كانش فيه قراءه فتسامحينا ان شاء الله لا ولا يهمك يا أستاذ أشرف ربنا يحفظك ان شاء الله ربنا يا رب يكرمك يا رب الله يكرمك الله الله يكرمك حاجات يخليك يعني يا شيخ.
آه، نسمعك بقى في القران ان شاء الله طيب، أقرأ.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله لا والن- ناخد بالنا من الالفات الزياده بقى حاجه عطيات ولو كانوا يؤمنون بالله أيوة.
والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه لا انزل لا انزل اليهم على طول وما أنزل إليه ما اتخذ ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم لا تاني خدي بالك نعم ما اتخذوهم ايه آه، أولياء أولياء آه.
أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون مم.
لتجدن أشد الناس ع- الناسي الناس عد عد عداوة.
آه لتخ... لت... لتجدن أشد النا- الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ها الذين آمنوا لا لا مش الذين عملوا يهود للذين آمنوا اسمعيني يا حاجة عطية نعم عشان بصي، الوقف انت يعني وقفتي هنا آه.
ايوه وقفتي هنا آه.
قولي اليهود والذين اشركوا حاضر لكن لو قلت ايه آه لو لو انا بدات مثلا آه، امنوا اليهود والذين اشركوا يبقى انا اثبتنا الايمان ليهم أيوه أيوه هم ما عندهمش ايمان ها لتجدن أشد الناس اشد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا تمام ولت- ولتجدن أقربهم موؤودة موده للذين امنوا موؤودة موده مودة آه. ولا- ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى قالوا ان وبرضه ما ينفعش اقول ان نصارى ابدا بيها ما نسيبش لا، ما نفسي بدأتش آه.
بيها أنا نهيت فيها اه ما انا عارف بس عايز اقول لحضرتك انا ب- ده تنبيه للمشاهدين الكرام حاضر.
يبقى نقول ايه الذين قالوا ها الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم بأن ولا بأن بأن تمام بأن منهم قسيسين لا ننزل بقبة شوية بأن منهم قسيسين ورهبانا بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لا يستكبرون لا يستكبرون بارك الله فيكي الله يخليك بارك الله فيكي حاجة عطيات آه الشيخ محمد نجار خلص طبعا قراءته آه، واستمتعنا بيها الله يكرمك نسمع بقى للشيخ منصور الكيلاني فليتفضل مشكور إن شاء الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بارك الله فيك يا شيخ عليك منصور بارك الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمد قبل ما ناخد الاول ال- الاتصال اللي جاي ده هنقول على السؤال تاني فاكرين السؤال ولا انتوا نسيتوه
للمد المد اللازم. له ايه حكمان حكمه فما هما المد اللازم ال المثقل والمخفف وال المثقل والمخفف صح؟ يبقى المد اللازم بينقسم لقسمين مد لازم ومد لازم
تشاور برضه تشابه صح؟ طيب ناخد ام منى معانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بارك بحضرتك يا أم الله منى.
فيكم يا ربنا شيخ.
يحفظك حضرتك بقالك كتير ما بتتصليش علينا الحمد لله احنا مزعلينك في حاجه ولا ايه؟
لا والله ربنا يكرمكم ربنا يحفظك انا جزاك فاكر الله.
حضرتك في المسابقه الماضيه ل... ل... للقران لسوره البقره حضرتك كنت بتكتبي معانا أيوة نعم الايات صح حصل حضرتك استمرتي في الكتابه ولا كسلتي لا أنا استمريت بس أنا عملت عملية في عينيا التانية نسال الله العظيم العرش الحمد العظيم لله ده يشفيك اللي كان إيه يعني مخليني ما بتصلش ربنا يشفيك لأن ويعفو طبعا عنك كنت بحب أقرأ فبقيت أسمع ربنا يشفيك ويعفو عنك يا ام منى الله يبارك والله يعني دعي لنا كتير حضرتك طيب بقى ان شاء الله ربنا نحتاج لدعائك ان يبارك شاء الله فيكم جميعا الله يحفظك ان شاء الله وينفعكم يا رب ويجعل كده يا رب نجعل يعني يجعلكم في ال- في أعلى عليين امين يا رب العالمين يتقبل- جميعا ان شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا الله يحفظك جزاك ستي الله خير اتفضلي تقراي معانا إن شاء الله ان شاء الله من اول بقى الورد ان شاء الله الورد إن ان شاء شاء الله الكريم ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان طب خدي بالك ام منى من حاجه بس نعم هي لوعو ولا لوعي لعن اي ايوه يبقى انا اكسر العين وبين تم- تمكين الكسر نعم ها.
لعن ايوه بالضبط كده لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان على لسان داوود وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم مم.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جميل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مم.
لبئس ما كانوا يفعلون بارك الله فيكي يا ام منى معانا ام ندى السلام عليكم السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف اهلا بيكم الله يحفظك ان شاء الله آه كنت بس عايز اسال حضرتك سؤال اتفضلي آه الإجابة اللي هي على السؤال دي لازم على ال SMS
آه هو بس م- مش لازم ولا حاجه والمقصود بيها بس ان احنا يعني نشغل بس الذاكره شويه طيب هو ال- بيبقى مد حرفي ومد آه، كلمي مثقل حضرتك جاوبت يعني طب خلاص ان شاء الله هو المد الكلمي والمد الحرفي اه يبقى لازم ينقسم لقسمين اه لازمي لازم كلمي وده مثقل ومخفف اه ولازم حرفي وده مثقل ومخفف طب تجيب لنا امثله طيب يا يا ام ندى طالما جاوبت على السؤال بقى آه، مثال مثلا للكلمي المخفف للكلمي المثقل الاول الكلمي المخفف
ها المخفف ولا المثقل هتلاقيكي دلوقتي بتقولي انا ايه اللي خلاني جاوبت لا هو انا انا مذاكرة يعني بس مش مش حاضر طيب لو قلنا حضرتك مش- ده
الضالين مثقل ده مثقل آه.
صح الطامة ده مثقل اه طب المخفف بقى زي قال ايه احسنتي الان آه.
طب ال- الحرف المخفف المثقل الحرف المثقل زي ايه قاف ها الحروف المقطعة ما هو قاف.
ماشي بس فين عايز مثقل مش مخفف هي بتقول قاف لا ما قاف يبقى مش مثقل ده مخفف اه مثقل يبقى يتصل حرف بحرف اقول ايه لام
اه سبب الثقل ايه وليه بقول ده مثقل مخفف المثقل اللي هو مل... اذا التقى حرف المد بمشدد اه شد.
والمخفف اذا التقى حرف المد بايه بمخفف المخفف.
يبقى قاف ده مخفف اه بارك الله فيك يا منى جزاك طب- الله معلش انا اسفه والله عشان- عشان مش عندي موبايل وما اقدر ما بعرفش أف- ابعت رسائل من بره يعني لا لا لا ان شاء الله أنا مفيش أسفة مشكله ان شاء الله هو المقصود بالمسابقه ديت مش مقصود بيها آه، غير اننا يعني ن- ن- ندور ونبحث و- ونشوف آه، م- والله.
آه، بصراحة حضرتك افدتنا كتير في احكام التجويد وربنا يجازيك عنا كل خير يا رب ربنا يعلمنا وإياكم إن شاء الله آه تقرأ معانا منادى ولا انقطع الاتصال طيب معانا الأستاذة سحر من أسوان السلام عليكم سحر السلام عليكم الو السلام عليكم
السلام عليكم يا سحر نقول السلام عليكم صح
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عملتك الحمد لله في نعم والله يا سحر انت انا بحبك خالص وبتحبيني خالص وانا بحبك كتير بقى مش خالص انت عندك كام سنة يا سحر هو بقى بيحبني كتير عندك كام سنة عندك كام سنة؟
ثلاث سنين ثلاث سنين بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله طب هتسمعينا ايه يا صح؟
ايه هتسمعينا ايه؟ كل ده الفاتحة الفاتحة؟
ايوه طب اتفضل
طب. بسم الله انت عارفة يا سحر بس قبل ما تبدأي ها؟
ايه المخرج بتاعنا بتاع حلقة اليوم آه، من أسوان أستاذ طارق حسن وكمان مهندس الصوت من أسوان أستاذ عبد الكريم فأنت عارفة والسيسي والفيديو كمان ده عندنا كله بقى من أسوان ربنا يحفظك اتفضلي يا سحر نسمع الفاتحة
طب. بسم الله الرحمن الرحيم جميل
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم جميل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك تعرف تجيب الضليل دي يا شيخ منصور؟ ما تعرفش جميلة هتاخد جنة آه، يا رب نخش الجنة يا رب نخش كلنا الجنة إن شاء الله أقول لك ترفع أستاذ أشرف اتفضل كنا مرة في مسجد بنعلم ولاد صغيرين فبنقول لولد آه، اقرأ لنا سورة الفاتحة نعم فقال بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة
عشان هو صغير ما يعرفش بس الجميل بقى ان ثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين وبيقراوا القران بشكل طيب جدا عارفين ليه؟ عشان بيقراوا بالفطره نعم ما دخلش عليهم بقى تكلف التكلف في التعليم قول معايا الحمد لله رب ال... وتحس ان الشيخ هيطلع روحه والاخت هيطلع روحها وهي بتعلم مم.
فالولد بيقلد الولد في السن ده مخلد نعم.
فبفضل الله تعالى يا ريت والله اهليهم يحافظوا عليهم ويودوهم لحد من اللي بيعلم القران بشكل سهل التكلف الزائد ده مش حلو معانا الاستاذه اسماء السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم يا شيخ أسرى.
وفيكم الله وبارك ان شاء الله أنا عندي ثلاث أسئلة بس آم، آه، أريد أن أسألهم, أسألهم يعني و- ومش هقرأ إن شاء الله طيب اتفضلي آه، لأن أنا أتمكن بالاتصال بفضيلتكم في أحكام التكليف آه، فأول سؤال إن عندي في قد دخ- قد دخلوا إن أنا دخ- قد دخلوا إن أيوة.
أنا ضخمت آه، ضغمت الدال الأولانية في الدال الثانية مع إن الدال ساكنة والمفروض تقلقل آه، فما ربحت جارتهم ما سمعت صوت الهمس برضو من الشيخ وهو بيقرأ آه، ثانيا عايزة أعرف حالات الراء بتبقى إمتى مفخمة وإمتى فما ربحت تجارتهم مم.
سمعت صوت الهمس في ايه بقى في التاء الساكنة التاء الساكنه مم.
بس دي آه ربحت تي تاء مشدده لا رابحة الأولى اه ماشي ماشي عايزة أعرف أيضا آه، حالات الراء آه، إمتى تكون مخ- مفخمة وإمتى تكون مرققة آه، ثالثا آه، آه، محفظتي أو معلمتي بتقرأ ب- بنوع من التكلف الشديد فكيف آه، يعني أقول لها إن هي ما ت- يعني ما تقراش ب- ب- بالطريقة ديت يعني طيب ان شاء الله اجاوب حضرتك ان شاء الله على كل الاسئله دلوقتي باذن الله تعالى ان شاء الله آه، اولا آه، ابدا ب- ب- يعني باخر طب ناخد الاستاذه نهاد من السعوديه وبعدين اجاوب حضرتك ان شاء الله السلام عليكم استاذه نهاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مشرف؟
آه، في نعم والله الحمد لله رب عامل العالمين ايه؟
الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى آه، اقرأ من آية كام؟
آه، ابدأي من آه، ترى كثيرا منهم
آه، 80 آية 80 إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت له لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنفسهم أنفسهم.
أن أنفسهم أن سخط مش الله أن أن لا عليهم اسمعيني بس أستاذة نهاد أن سخط الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن ولكن كثيرا منهم فاسقون بارك الله فيك يا أستاذة نهاد بارك الله فيك جزاكم الله خير.
بس محتاجة برضه تتابعينا إن شاء الله عشان ضبط الأحكام آه، بارك الله فيك طيب اجاوب بس على الاسئله ديت ال- ال- للاخت اسماء لانها مهمه جدا آه، فيها اسئله مهمه جدا احنا نجاوب عليها آه، اولا آه، المعلمه بتاعت حضرتك بتتكلف في تعليم حضرتك القران آه، طبعا لا تتكلمي معها امام آه، الاخوات الطالبات تمام تكلمي معها على جنب وقولي وقولي لها سمعت شيخ في قناة كذا أو في في الفضائيات يتكلم ويقول أن التكلف ليس من القرآن وأنه يزيد في حروف ال- ال- من الحركات يولد من حركات مدود ويزيد في الأزمنة وطبعا ده مخالف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ده ده أولا ثانيا السؤال بتاع قد دخلوا ليه ما دخلناش الدال أنا عندي في تعريف الإدغام هو آه، إدخال حرف ساكن في حرف متحرك ب- بحيث يصيران حرفا واحدا ويرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة هو ده اللي عايز أقوله بقى اللسان ارتفع لوجو- لدخول على الدال لو أنا فصلت المخرج الدال هتبقى مشكلة اسمعوا كده قد دخلوا كده دخلت المخرج وسبته لكن اللسان لازم يرتفع مرة واحدة بس قد دا ووجود خروجي من المخرج بدال متحركة ده بيخليه مش محتاج إن نعمل قلقلة خلاص يبقى القلقلة في حالة واحدة بس في حالة لما يكون عندي الحرف منفصل لكن إذا أضغم مش محتاج للقلقلة لأن أنا بالفعل بمكن المخرج مرة واحدة بس قد دا قد كده سبت المخرج يبقى كلمة ارتفاعة واحدة ها دي أصل عندنا سؤال حضرتك الثاني آه فما ربحت تجارتهم آه التاء حضرتك بتقولي بسمع همس الهمس موجود في التاء في كل حالتها في القرآن ما تسمعي حد يقول لحضرتك أن التاء المتحركة لا تهمس الكاف المتحركة لا تهمس ليه أنا بقول الكلام دوت لأن صفة الهمس صفة لازمة من الصفات اللازمة التي ت- لا تنفك عن الحرف في كل حالاته يبقى صفة الهمس صفة إيه؟ لازمة معنى كده كلامي إيه؟ معناها إن أنا لابد من الاتيان بالهمس بس في حاجة اسمها الهمس المبالغ فيه ما جيب ما يتيش بيه في حال الحركة يقل الهمس أما أقول تا غير لما أقول أت الهواء يزيد النفس يزيد لكن ما ينفعش أقول تا أت ده صوت مش ه- مش هواء يبقى تعريف النفس هو إيه؟ تعريف ال- ال- الهمس هو جريان نفس مش جريان صوت يعني ما يصاحبش الحرف صوت وأجمل ما سمعت هو قول لشيخ عليه رحمة الله هو الشيخ محمد عبد الله الخميس عليه رحمة الله آه، عرف الهمس قال نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد وده أجمل ما سمعت بصراحة يعني كلام زي الذهب طيب السؤال الثاني بقى يسمعه القريب دون يسمعه القريب الداني دون القريب البعيد دون آه، القريب الداني دون البعيد ده ليه؟ لأن الهمس آه، هوا والهوا ده ما بيسمعش لأنه مش صوت لكن لابد من الاتيان بالهمس في كل حالات التاء والكاف الكاف والتاء وحروف الهمس كلها لكن ليه كاف والتاء اتكلموا عليها عشان الكاف والتاء فيهم انقطاع صوت ومر- وجريان نفس هو ده بس اللي خلى المشكلة في الكاف والتاء لكن عندي حروف الهمس كلها اللي هي فحثه شخص سكت كلها مهموسة مهموس خلاص آه متى تفخم الراء ومتى ترقق ده حلقة لوحدها فاحنا مش هنلحق نتكلم عليها لكن هقول لحضرتك كده إجمالا تفخم الراء إذا حركت بفتح أو بضم أو شددت بفتح أو شددت بضم وإذا سكنت الراء في أول الكلمة على الإطلاق تفخم وإذا سكنت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة وقبلها فتح أو ضم تمام دي حالات تفخيم الراء باختصار وإن شاء الله نخليها في لقائنا القادم من أحكام التجويد يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 10 ونص هنتكلم عن تفصيل هذا الحكم لأن برضه مهم جدا لحد ما نوصل له في أحكامنا التجويدية ترقق الراء إذا كسرت أو شددت بكسر ترقق الراء إذا طبعا تفخم الراء برضو إذا سكنت بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء وبعدها حرف إيه استعلاء أنا بحاول أختصر وترقق الراء إذا كسرت أو شددت بكسر وإذا سكنت بعد كسر وكان ليس وليس بعدها حرف إيه استعلاء مفخم دي حالات آه، باختصار لكن أنا عندي 8 حالات لتفخيم الراء قولا واحدا وعندي ست حالات لترقيق الراء قولا واحدا نعرض لهم إن شاء الله أو نتعرض لهم إن شاء الله في برنامج أحكام التجويد يوم السبت القادم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء بحضراتكم آه، طبعا إجابة السؤال الأخت جاوبت عليه اه آه، طب نجيب دليل عليه
من إيه؟ من من التحفة نجيب الدليل باب المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه خلاص كده كفايه علينا كده ما نكملش بقى عشان ايه بيقول لي خلاص كده الحلقه وقتها انتهى آه في نهايه الحلقه بشكر ضيوفي اللي نوروني وشرفوني واستمتعنا بقراءتهم آه شيخنا الشيخ محمد نجار جزاكم الله خيرا جزانا لكم وشيخنا الشيخ منصور الكيلاني جزاكم الله خيرا و نعم اتفضل كلمه بس صغيره بس مثلا كلمه اه صغيره بس بيقولوا لي مفيش وقت لكن هي دعاء بس لو واحد متوفى تدعو للاخ متوفى اه ان شاء الله الحاج سعد محمد الحشاش ندعو ندعو للحاج سعد ان شاء الله ندعو له بالرحمه ان شاء الله توفي فنسال الله العظيم أن يتغمده برحمته طبعا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر جزاهم الله عنا خيرا وكل من أجاب على السؤال من خلال رسائل SMS جزاهم الله خيرا كما أشكر الجميع القائمين على قناة الرحمة وخصوصا بنيهم فريق العمل في برنامج ذكر وتقي وطبعا رأسهم مخرجنا الجميل الشيخ طارق حسن أو الأستاذ طارق حسن وفريق العمل المصاحب له جزاهم الله عنا جميعا خيرا ولا تنسوا دعاء الدعاء لفضيله الشيخ محمود حسان بالشفاء إن شاء الله والعودة سالما إلى قناة الرحمة آه تعليق للتعليق على الآيات فضيله الشيخ دكتور عبد العظيم بدوي تابعوا التعليق أستودعكم الله الذي لا لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هكذا أيها المشاهدون الكرام تعلمنا كيف نتلو هذه الآيات المباركات من سورة المائدة وفي أول آية من هذا السياق ينهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب والمراد بهم النصارى ينهاهم عن الغلو في الدين الذي أفضى بهم إلى عبادة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وجعله إلها مع الله أو ابنا لله سبحانه وتعالى فقال عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فإن الإنسان إذا جاوز الحق وقع في الباطل وإذا جاوز الهدى وقع في اتباع الهوى ولذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم والهوى شر ما يبتلى به الإنسان فإنه يعرضه للعذاب الشديد يوم القيامة كما قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ولا تتم نجاة العبد يوم القيامة إلا بمخالفة الهوى واتباع الهدى كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ثم أخبر سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل قد طردوا من رحمته وأبعدوا عنها بسبب عصيانهم أمر الله عز وجل واعتدائهم على خلقه وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل ثم بين سبب ذلك فقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي ذلك اللعن الذي أصابهم وحل بهم إنما كان بسبب عصيانهم الله ورسله وسبب اعتدائهم على خلق الله في أموالهم وأعراضهم وأرواحهم وبسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وهذا الفعل بئس الفعل ولذلك ذمه فقال لبئس ما كانوا يفعلون لأنه لا يكفي أن يكون الإنسان تاركا للمنكر حتى ينهى عن هذا المنكر فإن الإنسان يجب عليه أن يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان فتغيير المنكر من الإيمان والأمر بالمعروف من الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات رحمة الله عز وجل وتركهما من موجبات غضب الله ولعنته ولذلك قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أما بنو إسرائيل فقد لعنوا وطردوا من رحمة الله بسبب عصيانهم أمر الله عز وجل وأمر رسله عليه السلام وبسبب اعتدائهم على خلق الله وبسبب سكوتهم عن المنكر الذي يرونه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وولاية الكفار تنافي الإيمان بالله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ويقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وكان بنو إسرائيل يتولون الذين كفروا وهذا ينافي الإيمان المزعوم وقد ذمهم الله تبارك وتعالى على هذه الولاية فقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم بولايتهم الذين كفروا وفي العذاب هم خالدون فهذا هو ما جنته أيديهم وما كسبته أيديهم أن ولايتهم للكفار تسببت في سخط الله تبارك وتعالى عليهم وفي خلودهم في عذاب في العذاب المهين يوم القيامة ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ولاية الكافرين في أكثر من آية من الآيات التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فالذي يؤمن بهذه الآيات البينات لا يمكن أن يتولى من نهاه الله تعالى عن ولايته فالولاء والبراء إنما هو مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى الولاء يكون لله ولرسوله والذين آمنوا والبراء يكون من الذين كفروا بالله ورسوله وحاربوا المؤمنين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله إلى معصيته وخارجون عن الإيمان إلى الكفر ثم بين الله سبحانه وتعالى أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا بالله ورسله هم اليهود والذين أشركوا فهذان الصنفان من الناس أشد الناس عداوة للذين آمنوا بالله ورسله وأما النصارى فإنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا والسبب في أن النصارى أقرب الناس للذين آمنوا كما قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون والأصل في القسيسين أن يكونوا علماء والرهبان أن يكونوا عباد ومن شأن العلم أن يهدي الإنسان الصراط المستقيم ومن شأن العبادة أن تجعل الإنسان يوالي من يتولى الله ورسوله ويتبرأ ممن يتبرأ من الله ورسوله فسبب كون النصارى أقرب مودة للذين أمنوا من غيرهم من أصناف الناس ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا والسبب الثالث أنهم لا يستكبرون عن الإيمان بالله ورسله ولذلك قال المفسرون إن هؤلاء النصارى الذين ذكر الله تبارك وتعالى أنهم أقرب مودة للذين آمنوا من غيرهم المراد بهم الذين آمنوا من النصارى الذين أسلموا من النصارى كالنجاشي رحمه الله وغيره من النصارى الذين وصفه الله تبارك وتعالى بأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة